حياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أه، أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين أه، ويعني أنا اليوم أه، كان من المفترض أن أكون ضيفا على أخي وحبيبي الدكتور حازم شومان لكن قدر الله عز وجل أن يعني عرضت له بعض الظروف فاعتذر عن الحلقة ويعني هكون النهاردة بقى أنا اللي ضيف عليكم لوحدي لغاية إن شاء الله رب العالمين ما يعني يأتي الدكتور حازم إن شاء الله ويستأنف حلقاته يوم السبت القادم إن شاء الله حلقات القرآن حياتي وما دمت أنا في برنامج القرآن حياتي فأنا لن أغادر الموضوع الذي اختاره أخي وحبيبي الدكتور حازم شومان ربنا يحفظه ويخفف عنه القرآن حياة بالفعل الإنسان الذي يحيا بالقرآن إنسان مختلف وكثير من الناس الكلمة دي بيسمعوها كده وقد لا تأتي إلى صدورهم ولا تتسرب إلى قلوبهم تسربا حسنا يعني ما يبدأش كده آه, آه قرآن حياة لكن هل أنت فعلا حييت بالقرآن هل أنت موقن ومؤمن أن في القرآن حياتك وأنك بغير القرآن جسد بلا روح جسد بلا روح ده ربنا اللي قال الله عز وجل قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الآيات فربنا سبحانه وتعالى قال إيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فالقرآن روح يعني الإنسان الذي بغير القرآن هو روح هو جسد بلا روح يعني ميت بالفعل حاجة إنسان ميت بل إن الله عز وجل أخبر أن الله يدعونا ربنا قال إن هو بيدعونا لهذه الحياة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم هو الله عز وجل بيدعونا لإيه بيدعونا بإيه مش بكتاب الله عز وجل مش بهذه الكلمات كلام الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يدعونا لنحيا بهذه الكلمات فاحنا لابد ان احنا ندرك ان حياتنا بهذا الكتاب ونحن لما نبعد عن كتاب الله عز وجل نرى ما وصلنا إليه من للأسف الكل يشاهد القسوة اللي موجودة والبعد عن يعني المعاني الإيمانية وأخلاق دين الله سبحانه وتعالى تأمل وتخيل لو انت النهاردة تعاملت مع القرآن على انه مصدر الحياة زي ما بتتعامل كده يعني الإنسان حتى لو مش ملوش نفسي ياكل هيبطل ياكل أكيد لا ليه لأن الأكل لو هو ما كلش هيموت هيموت من الجوع لو ما شربش هيموت من من العطش وإلى غير ذلك يعني هو عارف إن ده مصدر حياته الإنسان بيجبل على هذا الله سبحانه وتعالى فطره على هذا من أول ما هو طفل رضيع وعلمه كيف يبكي إذا ما جاع حتى إيه حتى يحيا ولله المثل الأعلى كتاب الله سبحانه وتعالى أنت لازم تتعامل معاه من هذا المنطلق أنه حياة لكن المشكلة الحقيقية ان كثير مننا لما بيتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى بيتعامل معاه ان هو مش حاسس بمعنيين في غاية الخطورة هم دول اللي انا عايز اكلمكم عنهم النهاردة إيه المعنى الاولاني مش حاسس مين اللي بيكلمه والمعنى الثاني مش حاسس هو بيكلم مين يعني ايه نفسر الكلام اول حاجة مين اللي بيكلمه هو كثير مننا لو ادرك لحظة لحظة بس وقف مع نفسه كده لما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى لما يسمع كتاب الله عز وجل لما يقرأ في كتاب الله في المصحف وتوقف لحظة مع نفسه وقال الله يكلمني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكلمني الملك جل وعلا يكلمني اللي هي النقطة الثانية بقى ني دي الياء دي عايدة على مين عايدة عليك انت عايدة علي انا ان احنا هذا الكلام موجه لنا لو قدرنا نزن هذه العلاقة وبدأنا ندرك ونستشعر أن الله سبحانه وتعالى يتكلم أن الله عز وجل يتكلم وينادي وده اللي هنركز عليه النقطة الثانية اللي هي ينادي دي وأنه ينادي ويكلم هذا الذي يقرأ القرآن أو الذي يتعامل لابد أن أنت تدرك يعني صفة الكلام صفة ثابتة عن الله عز وجل وأهل السنة يؤمنون أن الله عز وجل يتكلم وأنه لم يزل متكلما وأنه يتكلم يوم القيامة كلنا عارفين آيات كثيرة جدا تثبت هذا المعنى أن الله عز وجل يتكلم فلما, فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه الله عز وجل كلمه هذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه يسمع كلام الله فالله عز وجل يتكلم لما أنت تدرك هذه القضية تدرك أن الله سبحانه وتعالى يكلمك مش بس في القرآن أنا عايزك توسع معنى كلام الله شوية عشان تبدأ تتعامل وتتفاعل مع هذا الكلام بشكل أكثر إيجابي لما تدرك أن الله عز وجل يكلمك وأنت في الصلاة لما تدرك أن الله عز وجل يكلمك وأنت في الذكر وأنت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى لما تدرك أن الله عز وجل يتكلم عنك ربنا بيتكلم عنك في الملأ الأعلى في مواطن معينة وكلنا حافظين الحديث المشهور بتاع سورة الفاتحة أن الله عز وجل إذا ما قال العبد إذا دخلت الصلاة فقال العبد الحمد لله رب العالمين إيه اللي بيحصل الله يتكلم الله يكلمك يقول حمدني عبدي فتقول الرحمن الرحيم فيتكلم الله سبحانه وتعالى يقول أثنى علي عبدي فتقول مالك يوم الدين فيتكلم ويقول مجدني عبدي لما تدرك هذا المعنى شوف بقى السر اللي جاي تقول إياك نعبد وإياك نستعين يقوم قايل إيه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل شوف العلاقة وصلت لدرجة إيه إن أصبح في سر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل هذا معنى عظيم جدا كتير جدا مننا عارفه كمعلومة لكن أنا عايز الليلة إن إحنا نرقي المسألة ما يبقاش مجرد معلومة لا تبقى عارف أن الله عز وجل يكلمك بالفعل وانت بتصلي وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عز وجل أهو بيتكلم قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولله الحمد قال الله عز وجل صدق عبدي الحديث تكمل الحديث تلاقي على طول كل ما بتقول ذكر من هذه الأذكار الشريفة التي تبدأ بتوحيد الله سبحانه وتعالى يوم على طول تسمع بقلبك مش تسمع بودانك في الدنيا لكن هتسمع بقلبك تتأمل هذا المعنى وتستشعره ويوصل كده لصدرك أن الله عز وجل يرد عليك بالله عليكم لو استشعرنا المعنى ده وبدأنا نحس ان في كلام كلام بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لو بدأت تحس ان الله سبحانه وتعالى يتكلم عن بعض عباده ممكن حضرتك تكون منهم وممكن حضرتك تكوني منهم اسمع الحديث ده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليلتمس مرضاة الله إن العبد ليلتمس مرضاة الله فلا يزال على ذلك يفضل العبد طول حياته يحاول يرضي ربنا سبحانه وتعالى عارف يعني ايه عبد يرضي ربنا يعني كل حياته عايز يسأل دايما ده على فكرة ده الفرق بين كنا زمان بنقول مصطلح كده ملتزم فلان التزم فلان تاب إلى الله عز وجل فلان استقام على دين الله الفرق كان ناس كتير يعني ايه ملتزم انتوا بتقولوا الكلمة دي ايه معناها ملتزم من أجمل معانيها هي دي الملتزم بيبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى أي حاجة بتحصل له أي شيء بيطرأ عليه أي حدث بيحصل في حياته بيسأل سؤال بيسأله لنفسه أو بيسأله لأهل العلم أو بيبحث عن إجابته في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام علماء الدين يسأل يا ترى إيه اللي يرضيك يا رب عشان أعمله لما يحصل له حزن لما يصاب بمصيبة عافاكم الله عز وجل جميعا أسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا لما تصاب بمصيبة ولا يعني وأسأل الله العافية يحصل إيه هيحزن الإنسان بيحصل له نوع من أنواع الحزن يقوم على طول يسأل إيه اللي يرضي ربنا في حال الحزن إيه اللي يرضيك يا رب عني حين أحزن يقوم على طول يفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ابنه لما توفاه الله عز وجل لكن شوف قال إيه بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ليه؟ لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم خير نموذج على المعنى اللي أنا بقوله ده إنه عايش عشان يرضي ربنا نرجع لموضوعنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال العبد على ذلك على إيه؟ على المحاولة المستمرة لإرضاء الله عز وجل فلا يزال العبد على ذلك حتى يقول الله سبحانه وتعالى ربنا هيقول إيه بقى خلي بالك إن عبدي فلانا يلتمس مرضاتي فلان ده مين ممكن يكون حضرتك أسأل الله أن أكون أنا أسأل الله أن يكون جميع المشاهدين وغير المشاهدين من المسلمين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويتوبون إليه واحد بيحاول يرضي ربنا ربنا قالها إن عبدي فلانا فلانا ده ممكن يكون أي إنسان مسلم ينطبق عليه الشرط ده بس اللي هو إيه إن العبد لا يلتمس مرضات الله فلا يزال العبد على ذلك حتى يقول الله سبحانه وتعالى إن عبدي فلانا يلتمس مرضاتي شوف ربنا كمان هي لسه الكلام مستمر في كلام شوف بقى ربنا هيقول إيه ألا إن رحمتي على فلان ألا إن رحمتي على فلان تخيل لو أنت فلان ده إن ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه الذي هو مستوى عليه من فوق سبع سماوات في ملائكته يقول إن عبدي فلانا يلتمس مرضاتي ألا إن رحمتي على فلان على طول الملائكة تاخدها وتتكلم برضه ألا ده في كلام بيحصل في الملأ الأعلى ده في أحداث وبيرددوا كلام يسمعوا الكلمة دي يومئذ إيه ألا إن رحمة الله على فلان ألا إن رحمة الله على فلان حتى تنزل تفضل تتردد هذه الكلمة في السماء أو الحديث الآخر في صحيح مسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل برضه بيتكلم برضه كلام بس هنا كلام عنك إذا أحبك الله سبحانه وتعالى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل ثم يقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه مت... يعني مستشعر هذا الكلام إن جبريل بينادي والملائكة بتنادي إن الله عز وجل يحب فلانا حتى يوضع له القبول في الأرض لكن البداية كانت إيه؟ أنا عايز أرجع لموضوعي كانت كلمة الله عز وجل قال إني أحب فلانا هذه الكلمات لابد إن إحنا نستشعرها لابد إنك تعرف أن ربنا بيتكلم وإنه بيتكلم عنك عشان نبدأ نتعامل أنا سميت الحلقة دي استجيبوا لربكم الكلمة اللي ربنا بيقولها كتير جدا اتكررت أكتر من مرة في كتاب الله عز وجل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ يعني لازم تستجيب والآية اللي قلناها من شوية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيه لما يحييكم هذه الاستجابة يعني تفاعل يعني لازم يكون لك رد فعل لما تتعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى حينما تتأمل استجابة المخلوقات لكلام الله سبحانه وتعالى تلاقي ان انت احيانا بيكون استجابتك يعني بعيدة شوية عن هذا النوع نضرب بعض الامثلة كده لاستجابة المخلوقات لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم احنا ضربنا مثل بكلام الله في الملأ الأعلى طب لما ربنا بيتكلم في الملأ الأعلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمره كأنما هي سلسلة على صفوان صفوان حجر شديد كده السلاسل تنزل على الحجارة تسمع صوت ايه صوت ضخم صوت كده شديد ايه اللي حصل في السماء لما تسمع الصوت ده اصل الله تكلم الله قضى امر هذا الصوت صوت التبجيل الاحترام لكلام الله سبحانه وتعالى التوقير ما لكم لا ترجون لله وقارا فدي اول رد فعل شفناه من ملائكة الرحمن اللي ايه خلي بالك الذين لا يعصون الله ما امرهم تخيل لما واحد مننا النهاردة بيسمع أمر أو نهي وهو بيقع في هذا المنهج رب واحد سمع مثلا وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وما بيغضش بصره شوف استجابته لهذا الأمر وشوف استجابة الملائكة الملائكة خضعت سقطت ضربت بأجنحتها أول ما سمعت إن الله سبحانه وتعالى يتكلم وكثير من الناس سمعوا ربنا سبحانه وتعالى سمعوا كلامه ما هو ده كلام ربنا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فلما تسمع كلام ربنا وهذا الكلام قد ينطبق على حالك أو قد تكون تعاني من أنك لا تطيع هذا الكلام ولا تستجيب اه يبقى هنا زي ما بقول لحضرتك في خلل في التعامل مع مبدأ الاستجابة الاستجابة لله يبقى أول رد فعل شفناه تبجيل وتوقير في رد فعل تاني بتلاقيه رد فعل جميل قوي تلاقيه شوق لما واحد يسمع كلام الله عز وجل يشتاق ونضرب بيها مثل لسيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام الله عز وجل قال إيه فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أنا قلت الآية دي من شوية بس خلي بالك حصل بعدها حاجة سيدنا موسى عمل نوع من أنواع الاستجابة يا ترى عمل إيه قال إيه قال ربي أرني أنظر إليك ألا طب هو أصلا ميقات كان ميقات أن سيدنا موسى هينظر ولا هو ميقات كلامي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم سيدنا موسى عشان كده حتى اشتهر سيدنا موسى باسم إيه كريم الرحمن أو كريم الله سبحانه وتعالى ليه لأنه بيكلم ربنا لكن اللي حصل هنا في المقام ده إن لما سيدنا موسى سمع كلام الله عز وجل حصل رد الفعل اللي انا بكلم حضراتكم عليه حصل نوع من انواع تحرك القلب اشتياق حصل نوع من انواع ال- ال- ال- الم- المسارعه مسارعه القلب لا ده انا عايز اكتر انا سمعت كلام الله طب أنا عايز اشوف عايز انظر اليك ربي ارني انظر اليك ده رد فعل رد فعل لما تقرا القران وتحس بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى تحس ان قلبك بيتخلع يا رب متى النظر اليك ان شاء الله في الجنه دي امتع لذه يتلذذ بها أهل الجنة لكن الشاهد هنا أنا عايز أقول إن في تفاعلات مع كلام الله سبحانه وتعالى في تفاعلات من نوع آخر في تفاعل من البعض إنه بيتأثر لما يلاقي إن الكلام ده كلام موجه ليه بالذات لو زي ما بقول لحضرتك كده أمر أو نهي وإنت مقصر فيه أو أنا مقصر فيه المفروض تتأثر سيدنا آدم عليه السلام نضرب بيه نموذج للأمر ده سيدنا آدم عليه السلام الله عز وجل نهاه عن شجرة معينة هو وزوجه فأكل منها زي ما احنا عارفين القصة فبدت لهما سوءاتهما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا آدم إيه خلي بالك من الجملة اللي جاية دي وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين أنا عايزك تستشعر لهجة العتاب في عتاب كده بس العتاب ده عتاب محب ألم أنهكما مش أنا نهيتك ألم أنهك يا آدم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين شوف بداية الكلام عن النداء اللي هنتكلم عنه دلوقتي إن شاء الله قال إيه وناداهما في نداء يا آدم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة كانت رد الفعل إيه خلي بالك عشان نتعلم رد الفعل على طول قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تأثر حصل على طول رد فعل حصل تفاعل خلاص يا رب تبنا ربنا ظلمنا انفسنا اعترفنا ان احنا غلطانين لا لا ما كانش المفروض ناكل من هذه الشجره ابدا مش على طول نقعد نجادل ونقعد نتكلم كلام كتير لا على طول خلاص يا رب صح انت قلت يا رب الكلام واحنا تذكرنا قد نسينا في هذه اللحظه ويعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي وايه ولم نجد له عزما حصل نوع من انواع النسيان البشري التي الذي جبلت عليه البشريه جبل عليه بني ادم لكن على طول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصف ابن ادم وصف المؤمن فقال ان المؤمن خلق مفتنا بس قال بعدها ايه توابا نسيا بينسى زي ابوه ادم عليه السلام بينسى نسيا بس بشرط ده الفرق زي ما بقول لحضرتك بين الملتزم الحقيقي بين المؤمن التقي وبين المؤمن المدعي ما هو في مؤمن مدعي كده بيقول كلامه خلاص لكن احنا ان شاء الله ما نكونش من هذا النوع قال ايه قال ان الع- ان المؤمن خلق مفتنا بيفتن بيقع في فتن بس بيتوب بعدها توابا نسيا اذا ذكر تذكر زي ادم عليه السلام على طول ذكر الم انهكما فقال يا رب ربنا ظلمنا انفسنا ادم وزوجه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تلاقي تفاعل على طول مع كلام الله عز وجل مع نداءات الله سبحانه وتعالى وده أخطر أمر خلي بالك أخطر شيء في كلام الله كله وده الكلام العملي احنا عايزين الكلام ما يبقاش يعني كلام نظري بس عايزين كلام عملي ان الله عز وجل لما يناديك رد فعلك بيكون ايه هو ربنا بيناديني اه بيناديك مش احنا لسه قايلين ها استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم تعالى خلي بالك ده في نداء إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الكلام هنا لمين؟ ما هو ليه وليك هذه النداءات الله عز وجل ينادي بها من؟ لذلك لابد أن ندرك جيدا أن هذه النداءات يعني ينتظر حينما تقال ينتظر إجابة أو استجابة المعنى الأصح بقى استجابة لنداءات الله تفاعل مع نداءات الله سبحانه وتعالى تفاعل مع كلام الله هو ده اللي أنا بقول هي دي الحياة هي دي القرآن حياتي اسم البرنامج بتاع أخويا حازم اسم البرنامج القرآن حياتي لن تكون هذه الحياة إلا حينما تستجيب لكلام الله سبحانه وتعالى تستجيب كما استجاب الأولون كانوا بيتعاملوا مع الكلام آه كلام ليا يسمع أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بستان قرض لله على طول ألا- طب هو الكلام ليك يا أبو الدحداح كلمة أو اسم أبو الدحداح ما جاش في الآية الكلام عام لينا كلنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مش كده كله الكلام موجه لينا كلنا المفروض نقرض الله سبحانه وتعالى قرض حسن يعني نتصدق وننفق من أموالنا ومما نحب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طيب على طول استجاب قال البستان قرض لله سبحانه وتعالى وتبرع ببستانه كله لله سبحانه وتعالى سيدنا أبو بكر يسمع نداء ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون إيه أن يغفر الله لكم هي دي هي دي الفرق بينك وبين أبو بكر الحتة اللي جايه سيدنا أبو بكر على طول رد على طول خد الكلام على نفسه على طول أنا اللي بيتوجه لي الكلام فقال إيه بلى يا رب بلى نحب أن تغفر لنا بلى يا رب خلاص لا أقطع عنه نفقة كلنا حافظين القصة لما سيدنا مصطح تكلم في عرض السيدة عائشة وكان سيدنا أبو بكر بينفق عليه أقل حاجة يعملها خلاص أنت اتكلمت عن بنتي ما ما فيش بقى مش معقول كمان هديك فلوس ممكن يعني خلاص مش هعمل لك حاجة لكن فلوس كمان وإنفاق إزاي ومع ذلك لما سمع نداء الله عز وجل لما سمع قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليعفوا كم مرة سمعت كلمة وليعفوا دي كم مرة اتخانقت مع أخوك أو صديقك أو والدك أو والدتك أو حد أذاك وسمعت واحد بيذكرك وبيقول لك وليعفوا يا أخي وليعفوا وليصفحوا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الكلمة اللي لما سيدنا عمر سمعها واحد من الناس بيقول له يا يا أمير المؤمنين لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل تديناش فلوس وما بتحكمش فينا بالعدل عمر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقال له أنت لا تحكم فينا بالعدل ينفع؟ ينفع دي تقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومع ذلك اتقالت له غاضب عمر هو أنت عارف عدل عمر ده عدل عمر ده بيضرب بيه الأمثال فيسمع كلمة من دي من واحد من يعني حدثاء الإسلام ويقول له كده وما بتديناش ومن بتحكم فينا بظلمه فيجي واحد يذكره يقول له يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين فتراجع عمر وعفى شوف بقى الراوي بيقول إيه وكان وقافا عند كتاب الله أو كما قال كان إيه وقافا عند كتاب الله ليه عشان اللي أنا بقولها دي إنه كان مدرك أن هذا الكلام لنا جميعا إنك لما تسمع كلمة من الله سبحانه وتعالى أو تسمع نداء من الله عز وجل تدرك أنا المخاطب مش حد تاني أنا لازم أتفاعل مع هذا النداء لازم أتفاعل زي ما واحد يا أخواني قطع طريق قصة كلنا حافظينها يسمع ألم يأني للذين أمنوا يرد على طول بل آن يعني قطع الطريق قلبه أرق مني ومنك كم مرة سمعت قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون كم مرة سمعناها كم مرة اري بها الإمام في الصلاة وانت بتصلي كم مرة حد ذكرك بيها في درس وعظ وكم مرة قلت بل أنا يا رب وغيرت حياتك كلها بعد هذه الكلمة غيرت حياتك تماما ليه؟ لأن ربنا بيستبطئك ما هو ألم يأني دي يعني إيه المعنى لما نيجي نفسرها كده يعني زي ما بنقول باللغة العامية كده بيننا وبين بعض لما يجي واحد يتأخر عليك ما أنشي الأوان بقى ما أنشي الأوان هذا هو المعنى مرة حسيتها بقلبك بهذه الطريقة إن الملك سبحانه وتعالى بيستبطئك الصحابة حسوا بيها كده الصحابة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما روى ابن أبي حاتم بإسناد حسن أنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا إلا أربع سنوات على طول قال إيه خدت بالك من الكلمة اللي قالها سيدنا عبد الله بن مسعود قال إيه عاتبنا ربنا حس على طول ان ده كلام له هو عاتبنا ربنا عاتبنا احنا وبدأوا كمان في بعض الأثار يعزي بعضهم بعضا بدأوا ربك بيقول لك ألم يأني يعني احنا متأخرين يعني احنا اتأخرنا حتى استبطأنا ربنا جل وعلا استبطأنا بعد أربع سنين من إسلامنا وبيقول له ألم يأني ليه؟ لأن كان الكلام ليهم كان حاسس ان الكلام موجه ليه هو مش الكلام زي ما احنا كثير مننا بياخده الا من رحم الله طبعا في ناس بتتعامل بالطريقه اللي انا بقولها لا يزال الخير في وفي امتي الى قيام الساعه في ناس تتعامل على ان الكلام موجه ليه وعلى طول وقاف عند كتاب الله عز وجل لكن كما قلت في ناس ما بتتعاملش بهذا المعنى احنا قلنا ايه في تفاعل الملائكة عملت توقير وتبجيل وضربت بأجنحتها لما قضى الله أمرا في السماء سيدنا آدم عليه السلام تأثر وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على طول حصل سيدنا موسى اشتاق وسارع وقال أنا عايز كمان يا رب أنت كلمتني لا أنا عايز أنظر رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا إيه اللي حصل؟ كان نفسه يشوف ربنا سبحانه وتعالى فأراه الله عز وجل أثرا من آثاره تجلى للجبل فسقط الجبل الكلام ده كان في مصر في صحراء سيناء كلام ان الجبل سقوطه اللحظة دي ها لمجرد أن تجلى له الله سبحانه وتعالى على طول موسى شوف التفاعل السريع وخر موسى صاعقا لما كانوا عندهم قلوب بتتعامل مع ما يحدث انه أثر من أثار الله عز وجل أنت عمرك تعاملت بهذه الطريقة أن الكلام كلام الله وأن الكلام متوجه ليك هي دي اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة هي دي الاستجابة الحقيقية لن تكون استجابة إلا بهذه الطريقة أنا هضرب مثال بسيط جدا عشان الصورة تتضح واحد ولله المثل الأعلى واحد تليفون جنبه بيرن ها وهو التليفون ده مش بتاعه هو عارف رنته دي مش رنته هو عامل مثلا دعاء معين نشيد معين فالتليفون بيرن جنبه مش ده خالص ملوش دعوه بيه خالص ليه لانه عارف انه مش بتاعه هيفكر في لحظه ما انه يرد هيفكر يحط ايده في جيبه ويقول اه ده ده حد عايزني مستحيل ليه لان دي مش بتاعته ان ده ده مش ليه طبعا ده مثال عشان تفهم معنى النداء اسوا شيء اسوا شيء لما حد يناديك وما تستجبش مشاعر صعبه جدا انت اكيد لاحظتها لما حد كده قرر ان هو انا اسف في الكلمه يطنشك قرر كده انه ما يعني ولا في دماغه انت بتنادي ولا هو هنا بتحس بايه بتغضب شيء مغضب انت عارف ان هو سامعك عارف ان هو شايف رنتك عارف ان هو ان ان عارف ان انت اللي تحته ومستنيه ولا ولا هو هنا بتحس ان انت مبسوط في اللحظه دي انا هضرب مثال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قصة جريج العابد كلنا حافظينها بس أنا هاخد النهاردة منها شاهد تاني خالص شاهد في أولها من أول ما بدأت أمه من أول ما بدأت أمه تبدأ تناديله خلي بالك بتعمل إيه أمه بتنادي يا جريج كان يصلي فقال يا ربي أمي وصلاتي ما كانش بيعمل حاجة وحشة ما كانش متشاغل عنها بمعصية ده كان بيصلي قال يا رب أمي وصلاتي فأكمل صلاته فحصل إيه مشيت أكيد زعلانة ابنها ما استجابش ليها فإيه فروحت جت تاني يوم يا جريج وكان قاعد في صومعة مفيش منقطع عن الدنيا بيعبد ربنا سبحانه وتعالى يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأكمل صلاته فجاءت في اليوم الثالث يا جريج أمي وصلاتي عمال يصلي عباد بني إسرائيل كان لهم حال مع العبادة ممكن يقعدوا يعبدوا أيام فقال يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأكمل صلاته حصل إيه ساعتها الحديث بيقول إن أمه دعت ودعوة مش عادية قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات الأم إنها تدعي دعاء زي ده دعاء صعب ليه؟ أهي ده الشاهد اللي أنا جايبه إن هي نادت ولم يستجب لها الأعلى مقاما ومنزلا حينما ينادي فلا يستجيب الأدنى يبقى عيب ولله المثل الأعلى الله يناديك ويناديني وكثيرا ما لم نستجب ومش أنا اللي بقول الله عز وجل قال فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ فإن أعرضوا يعني يا رب أنت ممكن تنادي وناس تعرض في ناس بتعرض بعد نداء الله اه في للأسف كتير كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى في نداءات كثيرة في القرآن يعني أنا, أنا جمعت نداءات الله عز وجل في كتابه عدد لا لا نستطيع أن نحصيه نداءات كثيرة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تسمع النداء وأنا مسرف على نفسي أسرفنا على أنفسنا جميعا كل ابن آدم خطاء ما قالش خاطئ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش خاطئ قال إيه خطاء يعني بيغلط كذا مرة بيكثر أسلوب مبالغة ومع ذلك نسمع يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرف يعني عقاب بقى مش كده لا لا تقنطوا من رحمة الله أصل النداء نداء لإيه لما يحييك النداء لمصلحتك الله عز وجل يدعوك ليغفر لك هو اللي قال كده فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم أي حد في الدنيا في الغالب لما بيندهلك بيندهلك عشان إيه غالبا عايز منك حاجة لكن لو واحد بيندهلك وانت عارف انه بيندهلك عشان هيديك جايزة عشان هيعينك على أمر من أمور الدنيا عشان هيسهل عليك مشكلة هيحاول يساعدك في كشفها هتحس بإيه على طول تسارع يا كتر خيره كتر خيره ده بيناديني عشاني ده بينادي الله يقول عن نفسه الله عز وجل يقول فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم يدعوك لذلك لك أنت يدعوك لدار السلام إيه دار السلام الجنة والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو دي آية ثانية والله يدعو إلى الجنة والمغفرة في حد يدعوك لحاجة أحسن من كده حد يناديك لشيء أرقى من كده إذا دعاكم لما يحييكم حياة في الدنيا وحياة الآخرة ربنا بيندهلك بيناديك لذلك يناديك عشرات المرات يقول لك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تعالوا لأعاقبكم لا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له في أحسن من كده خطاب في أحسن من كده ده كم مرة يا أيها الذين أمنوا قل للمؤمنين يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عشان ما تخشش النار بيناديك عشان كده هذه النداءات الكثيرة هذه النداءات التي يريد أن نستجيب لها يقول الله سبحانه وتعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا آية اللي قلتها من شوية أولها إيه؟ استجيبوا لربكم اللي احنا سمينا باسمها الآية الحلقة دي استجيبوا لربكم من قبل يعني بسرعة يعني ما تقعدش تتباطأ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له مش هتلحق بقى خلاص ساعتها خلاص ما ما هيحصل اللي هيحصل لا مرد له من الله ما لكم من ملجا هتروح فين بقى ساعتها ما انت اصلك في الدنيا ما استجبتش من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير فان اعرضوا خلاص انت حر هنعمل لك ايه فما ارسلناك عليهم حفيظا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان عليك الا البلاغ انت خلاص بلغت وهو ما استجابش هو مش عايز معرض والعياذ بالله في إنسان يسمع نداء الله سبحانه وتعالى ويعرض هل هذا يتصور احنا للأسف كثير منا لا يجيد التعامل مع نداءات الله سبحانه وتعالى الله عز وجل حينما يناديك فإن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تستجيب فورا يريد منك أن تسارع بالاستجابة إلى الله سبحانه وتعالى وإلا بتلاقي الاستبطاء اللي قلنا عليه من شوية ألم يأني ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فأنشد أوان تراجع نفسك النداءات دي تفاوت البشر في الاستجابة إليها الناس استجابتهم لهذه النداءات مش واحدة في ناس استجابتها سريعة واستجابة عظيمة أصل الاستجابة أنواع في استجابة باهتة كده واحد ماشي يعني تعالوا صلوا أقيموا الصلاة فيصلي في آخر الوقت ويصلي وهو متثاقل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسل نقدر نقول ان هو استجاب بس استجاب ايه استجابه ناقصه صلى ربنا قال له صلي فصلى بس صلى صلاه ايه انما في واحد لما بيستجيب لا ده ربنا بيخلي باستجابته شوف ربنا بيقول ايه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله مين دول؟ دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد وأصيبوا إصابات بالغة يوم أحد فجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله عز وجل الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لمطاردة المشركين في حمراء الأسد المشركين بقيادة أبي سفيان عسكروا في مكان قبل إسلامه طبعا عسكروا في مكان اسمه حمراء الأسد الصحابة حالهم إيه يوميها حالهم صعب جدا أصابهم القرح ربنا سبحانه وتعالى قال إن إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يعني إيه يعني إصابات بالغة وبعدين شوف ربنا يخلد هذا الذكر في كتابه يقول إيه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم أول ما سمعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج معي إلا من خرج في أحد تلت الجيش من المنافقين اللي مشوا مع عبد الله بن أبي بن سلول لا لا لا ما يجوش معانا مش عايزينهم هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم زي ما ربنا قال على المنافقين مش عايزينهم اللي خرج هو اللي خرج مع النبي في أحد طب اللي خرجوا مع النبي في أحد دول مصابين حتى مع إصابتهم يقول الرواه أهل السير بقى يوصفوا الحادثة دي التي خلدها الله عز وجل في كتابه يقولوا إيه فكان الرجل يؤتى به فيحمل على فرسه حملا هو ما يعرفش يركب لوحده ليه مش عارف يركب من الإصابة يحمل على فرسه حملا وكان يؤتى بالرجل فيتهادى يمسكوه مش قادر يمشي مسندينه عشان ايه عشان اللي انا بتكلم عنه اللي ربنا خلده قال ايه الذين استجابوا هم دول مهما كان ومهما كان ظروفه اصل احنا عندنا في فريق جديد كده اسمه المبرراتيه المبرراتيه بتوع المبررات يلاقي دايما مبرر اصل انا مش عارف عندي مشكلة في الشغل اصل انا عندي ظروف اصل انا ضعيف قدام الشهوات اصل انا عندي مشاكل اصل انا قلبي قاسي اصلا ماشي هتدور على مبررات هتلاقي التبريرات سهلة كلمة اصل اول ما تسمع كلمة اصل وانا اذكر مرة احد رجال الاعمال اللي اعرفهم قال كلمة يعني هو قريب لي فبيقول لي اول ما اسمع الصنايعي اللي جاي او او العامل او الموظف يبدأ في اول اسبوع اختبار كده يقول اصل اتأخرت ليه أصل كان فيه مش عارف إيه طب ما عملتش الشغلانه دي أصل أول ما تسمع أصل وفصل يبقى إيه اه ده من الجماعة المبرراتية لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نظروا لمبرر ما بدأوش يدوروا على أسباب عشان ما يستجيبوش لأمر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال استجيبوا حاضر الذين استجابوا على طول كانت صفتهم ربنا بيقول استجيبوا هم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ده مش ظروف بقى كان ممكن 100 واحد فيهم يقول مبرر أنا مصاب أنا إيدي مقطوعة ولا رجلي مقطوعة ولا عيني مفخوتة همشي إزاي مش قادر لا ده أنت تيجي تشيلني سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ابن التسعين عاما ينادي المنادي للجهاد فيقول أبناؤه يا أبانا اجلس أنت ونحن نؤدي عنك فيقول هل أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه يقصد قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا وانا اعرف انام يقول كده وانا اعرف انام بعد ما ربنا قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا اقعد انا في بيتي ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش انام بعد ما اسمع قول الله عز وجل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الجماعه المبرراتيه بيتثقلوا بقى اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا كل المبررات اللي هتجيبها هتلاقيها خاصة بإيه؟ بالحياة الدنيا لو سألت نفسك في أي مبرر طب المبرر ده يرضي الله؟ يرضي الله لو كان النبي عايش بين ظهرانينا وقلت له المبرر ده كنت هبقى من المعذرين عارفين المعذرين اللي جم يجيبوا أعذار لما جه النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للخروج إلى تبوك في غزوة تبوك والله عز وجل أنزل آيات في سورة التوبة يصف حال هؤلاء واحد يجي له يقول له يا رسول الله إذن لي ولا تفتني صلى الله عليه وسلم إذا ولا تفتني إيه يا ابني مالك أصلا لو نزلت هناك نساء الروم هيفتنوني مش هعرف مش هعرف أقاتل نساء الروم كده مش هستحمل ربنا قال عليه إيه ألا في الفتنة سقطوا ألا في الفتنة سقطوا ليه لأنه بيبحث عن مبررات ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله الأخ سعيد أهلا وسهلا اتفضل
ألو السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دكتور يا اهلا يا اخ سعيد يا اهلا وسهلا انا ممكن يكون اللي انا عايز اكلم حضرتك فيه بره البرنامج يعني او او بره الحلقه او بره موضوع الحلقه بس انا يعني عايز خلينا في موضوع الحلقه يا اخ سعيد افضل آه، لا بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه بشكل عام اهم من الحلقه واهم من مصر كلها ان احنا كاسلاميين انا يعني بصراحه شوف حضرتك زعلان من اللي بيحصل ده للاسلاميين تصدق وتؤمن بالله هتزعل مني لو قلت لحضرتك ان انا مش زعلان عارف ليه؟
ليه؟
لان احنا نستاهل اللي احنا فيه احنا الإس- يعني احنا الاسلاميين احنا دوله اسلاميه زي ما نكون احنا اللي اقليه انا مش عارف حضرتك انا اسف جدا اقول لك انتوا ساكتين ليه كده والمفروض هم يعني يعني ساويرس ده المسيحي يطلع يشتم في النبي ويعمل مش عارف ايه احنا نقول خلاص مش عارف ايه عادي وتعدي بس ومش بس عارف مين إيه اللي يطلع ساكت يا يعمل اخ إيه سعيد؟
عادي يعني وتعدي.
المسائل كأن دي احنا الاقليه يا اخ سعيد آه، يعني رساله حضرتك وصلت وانا عايز اقول لحضرتك ان المساله ما فيش حد ساكت ولا حاجه يعني الاخوه ما شاء الله ولا قوه الا بالله في بذل كبير جدا النموذج اللي حضرتك قلته نموذج ال- نجيب سويرس واللي عمله لما حصل تطاول على سنه النبي صلى الله عليه وسلم رفعت قضايا والقضايا اللي زادت في المحاكم للاسف بعضها تم التعامل معاه يقول لك م- المحكمه غير مختصه او ال او ال قدمت لهم القضيه من غير ذي الصفه لكن لسه في قضايا ولسه الناس مش ساكته لكن مش مفروض يا اخي الحبيب ان احنا يعني نتعامل مثلا نروح ن- ن- نضربه لا في سبل قانونيه للتعامل من خلال هذا الامر وان شاء الله تبارك وتعالى آه، ما ضاع حق وراءه مطالب انت جزاك الله خير على مشاعرك ان انت بتحاول ان انت يكون في نوع من انواع ال- الغيره والغضب لله سبحانه وتعالى وان ما- الناس ما تنساش هذا الامر لكن احنا دوله اسلاميه والاسلاميين لن يتخلوا عن دورهم ولن يتخلوا عن واجبهم هذا الامر انا اقول لك ابشر وثق فيه ان شاء الله ونكمل موضوع حلقتنا الاستجابه لله سبحانه وتعالى كنت بقول ان في طائفه اسمها المبرراتيه اللي بيدوروا على المبررات معلش الاسم ده من عندي طبعا هو مفيش طائفه كده يعني ولا حاجه بس انا مش لاقي لهم وصف غير كده ان هو دايما لما يسمع امر الله سبحانه وتعالى او نداء الله عز وجل يبدا على طول يسارع طب انا ايه المبرر اللي هاخده عشان ما انزلش اصلي الفجر ايه المبرر اللي هاخده عشان ما اعملش الطاعه لامر النبي صلى الله عليه وسلم اللي او امر الله عز وجل من قبل اللي انا سمعتها النهارده ليه ليه نبرر ليه ما نقولش انا هحاول وهبذل جايز اذل مره وجايز آه، انسى مره جايز اضعف مره سيدنا ادم عليه السلام ربنا قال عليه فنسي ولم نجد له عزما يعني ممكن احيانا الانسان يضعف شويه لكن مش دايما ومش ده يكون الاصل وناخد اتصال اخر اتفضل الاخت ايمان اهلا وسهلا اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، ده يا دكتور اهلا وسهلا اهلا يا فندم عايزه اقول لحضرتك ان حلقتك بجد امتعتنا والله بجد بس يعني انا ما حضرتش الحلقه من اولها بس كنت عايزه اسال على دكتور حازم شومين هو كده البرنامج بتاعه خلاص لا ابدا ده الدكتور حازم انا جاي بس كده زي يعني ايه حلقه طارئه عشان بس عنده بعض الظروف وان شاء الله تبارك وتعالى يستأنف حلقته يوم السبت القادم باذن الله رب العالمين جزاك الله خيرا بس عايزين حضرتك تعمل لنا برنامج برضه انا موجود دايما معاكم ان شاء الله وانا ما باجي على طول يعني مش مش أو أو يمكن اول مره لوحدي بس طبعا موجود ان شاء الله هنا وفي يعني باذن الله رب العالمين ربنا ييسر ان شاء الله طيب إيه الاستجابه لله سبحانه وتعالى كما قلت تحتاج الى قلب لا يبحث عن المبررات لا يبحث عن اسباب الا يستجيب لله سبحانه وتعالى ولذلك زي ما بقول لحضراتكم الاستجاب لله الله عز وجل خلد ذكره شوف الآية اللي أنا قلتها الذين استجابوا لله والرسول من بعد آه، ما أصابهم القرح في آيات تانية ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيقول إيه ولل- والذين استج... للذين استجابوا لربهم الحسنى الحسنى دي فين في الجنة أو للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به يفتدي بكل اللي عنده بس ولا له لازمة ليه؟ لأنه ما استجابش خلد الله عز وجل هذا الذكر في كتابه تلاقي في آية تانية الله عز وجل يقول في سورة الشورى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم خلد الله عز وجل ذكر هذه الطائفة أيضا ودي جميلة جدا لما تيجي تتأمل الآية دي تلاقي ثلاث حاجات في غاية الروعة تعالوا كده نكون من المتدبرين الق- ال- ال- ال- ال- البرنامج اسمه القرآن حياتي فلا بد ان احنا نتدبر هذه المعاني الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم الاستجابة لله سبحانه وتعالى هذا في الأمر اللي فيه إيه؟ اللي فيه نص ده أمر خلاص صراط مستقيم ما عندكش فيه اختيار الله عز وجل أمر أمرا قطعيا واضحا ثابتا قال لك اعمل كذا حاجة حرام حاجة ح- شريعة شريعة واضحة على المسلم شوف الآية تحط منهج على المسلم ساعتها إيه استجابه عشان كده ان كلام النهارده الكتير اللي بيتقال واصل الشريعه ملزمه في حاجات ومش ملزمه في حاجات وكده لا لابد اننا ندرك الله عز وجل قال شيئا عليك هو الآية منهج استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ضرب مثل بأمر اهو عشان خاطر تقول هينفع حد يقول في هذا الأمر كلام خلاص أقاموا الصلاة على طول ربنا قال أقيموا الصلاة أقاموا الصلاة طب في حاجات الله عز وجل لم ينزل فيها نصا الله عز وجل ما قالكش تعمل فيها إيه ترك فيها سعة كيف تصل إلى أكمل ما فيها كيف تصل إلى الرأي السديد عن طريق اللي بعدها وأمرهم شورى بينهم السورة دي سورة الشورى تخيل في لفتة جميلة جدا سورة الشورى لما تيجي تقرأها من أكتر السور في كتاب الله عز وجل التي ذكرت فيها أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي ذكر فيها كلام عن الله تحس سورة الشورى دي كلها تدوب قلبك من الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى وعن كماله وفيها الآية التي يعني يعني أخرج بها العلماء علما كاملا علم الأسماء والصفات وعلم تنزيه الله عز وجل اللي هو قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء شوف التنزيه كامل فلما تسمع على الذين استجابوا لربهم تعرف ان ده بداية المنهج المعصوم منهج ما فيهوش كلمة ما فيش أدنى زلل لأنه كلام الله الذي له الكمال المطلق طب كلام البشر مش كامل رأي زي ما زي ما الإمام الشافعي رحمه الله كان بيقول رأي صواب يحتمل الخطأ ممكن يكون خطأ مع انه رأيي وأنا وصلت له بعد اجتهاد بس ممكن يكون خطأ ورأي غيري خطأ وإلا كان زمانه بقى رأيي لو هو مش خطأ لو أنا مش مفترض إن رأيك أنت ما دام هو مختلف معايا مش خطأ ما أنا المفروض أتبعك لو أنت اللي رأيك حق مش ده الأصل كان رأي غيري خطأ بس يحتمل الصواب ممكن أنا ما أكونش هديت لهذا الصواب لأن كلام البشر إيه مش كامل طب كيف يكمل أو كيف يقترب لن يكمل إلا كلام الله سبحانه وتعالى لكن كيف نقترب من الصورة المنهج الذي يجعل لنا صراطا مستقيما في حياتنا إن إحنا نعمل إيه وأمرهم شورى بينهم نرجع لموضوعنا نرجع لموضوعنا في الاستجابة هذا المنهج الاستجابة إلى الله سبحانه وتعالى على طول بنلاقيها في القرآن بتتكرر وكلام يخلد في كتاب الله تلاقي قول الله عز وجل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة آيات كثيرة جدا وآيات أخرى عن من لم يستجيبوا عن الذين أعرضوا عن كلام الله سبحانه وتعالى عن الذين هم موتى احنا مش بنقول القرآن حياة اللي ما يستجيبش للقرآن اللي ما يستجيبش لشرع الله اللي ما أخدش الروح اللي ربنا قالها اللي ربنا قال عليها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الميت ده ربنا اتكلم عنه آه قال إيه إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله يستجيب مين اللي بيسمعه يعني اللي ما بيسمعش ده إيه اللي ما بيستجيبش ده إيه معذرة ما بيسمعش أصم مثلهم كمثل الأعمى والأصم أعمى وأصم مش شايف بل كمثل الحي والميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت وأشرف الذكر كلام الله سبحانه وتعالى لازم نسمع لازم تسمع على طول مش تقعد كده تصم آذانك هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى لابد أن تدرك أنك إن لم تستجب له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس النهاد استجابة لشرع الله في ناس من مش م... احنا أكيد عايشين في الواقع وشايفين أنا قصدت النهاردة أن أنا ما اتكلمش في أمور واقعية كثيرة لأن احنا عايزين نرجع شوية بقى إيه نرقق القلوب بس كل اللي احنا بنشوفه من قسوة ده أنا أقول أنه بسبب هذا في ناس الله عز وجل قال عليها طبعا احنا مش هنعين هذا بس احنا مدركين ان ده موجود ربنا قال على مجموعة من الناس وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا مهما قلت له مش عايز يستجيب واحنا ما يستجيبش لربنا سبحانه وتعالى ده موجود صنف موجود معيار الاستجابة هو بيحل لك مشكلة تفسير كثير من أزمات الواقع انك انت عندك طريق واضح الله عز وجل بينه لك اظهره لك واحد مش عايز يستجيب طب هعمل له ايه بيقول ايه إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا مش عايز يستجيب لربنا سبحانه وتعالى طب في ناس تانية مش بقى ما بتستجيبش بس وتعرض لا ده في ناس بتدور على أي حد تاني عشان تستجيب له ربنا ذكرهم في القرآن برضو ربنا ذكر إن في ناس تبحث عن أئمة يدعونهم إلى النار تخيل واحد عنده دعوة الحق اللي قلناها يدعو إلى دار السلام يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن يدعوكم ليغفر لكم الآيات اللي قلناها دي كلها الحاجات العظيمة اللي الله عز وجل يدعوك إليها لتستجيب فتكون من أهلها واحد يقول لك لا لا لا الكلام ده كله أنا مش عايزه شوف ربنا بيقول إيه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار في أئمة بيدعوا للنار وفي ناس بتستجيب لهم وفي ناس بتنزل معهم وفي ناس بتسارع إلى ما يدعونهم إليه ويتمزقون بينهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا إيه السبل فتفرق بكم عن سبيله النبي لما ضرب مثال الأمر ده قال وعلى كل سبيل شيطان ينادي تعالى ادخل باب اسلكه افتحه إنك وتلاقي داعي الله عز وجل يقول له إيه لا تفتح إنك إن تفتحه تلج الأمثلة دي لابد إن احنا ندركها ربنا سبحانه وتعالى لما يضرب لنا هذه الأمثلة والنبي صلى الله عليه وسلم يفصلها في الحديث الشريف لازم أنت تكون في قلبك رد فعل يا رب أنا ما أكونش كده أنا ما أكونش من الذين لم يستجيبوا لك من الذين استجابوا للشيطان في ناس استجابت للشيطان آه هو اللي قال هيقول كده في خطبة أسأل الله عز وجل ألا نسمعها هناك أبدا لما الشيطان ينادي ويقوم في الناس ويقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم برضه بيدعو له دعوة برضه الشيطان ها بس إيه إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إيه اللي حصل بيتخلى أنا دعوتكم وأنتم استجبتم وأنا ما ضربتكوش على إيدكم لأن في ناس كانت بتبحث عن الاستجابة له بتبحث عن أي حاجة في شرق أو غرب أو مذاهب وضعية أو كلام من كلام البشر طب يا أخي عندك منهج الله سبحانه وتعالى مالك إلى خير منه صحيح الأثر فيه ضعف إن العبد في الصلاة إذا التفت فيقول له الله عز وجل إلى خير مني لكن المعنى فعلا ألا يستحق هذا العبد الذي التفت عن الله الذي التفت عن شرع الله زي ما التفت كده في الصلاة التفت لإيه إيه خير من كلام الله سبحانه وتعالى إيه خير من شرع الله جل وعلا هيلاقي إيه هيلاقي في, في المذاهب الوضعية في كلام البشر في كلام الكتاب والفقير بقى لنا سنة عمالين نردد ونكلم وصراعات وأيديولوجيات إيه يا أخوانا إيه المشكلة كلام الله عز وجل هيبقى إيه خير من كلام الله هنلاقي مين في كلامه الطريق في كلامه الصراط السبيل المنهج هنلاقي إيه أحسن من شرع ربنا سبحانه وتعالى السؤال ده لابد إن احنا نسأله نفسنا قبل ما نتسأله ما هو أنت هتتسأل هتسأل تركته ليه بدلته ليه يوم ندعو كل أناس بإمامهم في ناس هتتنادى وإمامهم كارل ماركس في ناس هتنادى وإمامهم نيتشه في ناس هتنادى وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم أنت هتكون من أنهي ناس هنكون من أنهي ناس من الذي استجبت إليه هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا من الذي استجبنا إليه من الذي أخذنا بكلامه أنه هو المنهج هو الصراط هو الذي لا نعدل به شيئا هو الذي من دونه الرقاب من دونه الرقاب نعم عنده استعداد أنه يضحي بكل شيء بكل شيء عشان منهج ربنا سبحانه وتعالى مش يضحي بشهوة أو هوى من الأهواء لا يضحي بكل شيء عشان ما يسمعش يوم القيامة نداء اتقال للناس اللي بدلوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم يوم القيامة ويوم يناديهم نداء تاني احنا عمالين نتكلم الحلقة دي عن النداءات والاستجابة في نداءات في الآخرة اه في في نداءات تانية بس نوع مختلف ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فين بقى اللي كنتوا بتشركوهم فين اللي كانوا بيشرعوا لكم من دون الله أم لهم شركاء خلقوا فخلق كخلقه فتشابه الخلق عليهم فين شركائكم ويوم يناديهم نداءات يا ترى هيعرفوا يجاوبوا مستحيل مستحيل عميت عليهم الأنباء خلاص مش هيقدر يقول ولا كلمة ليه أصل هيجيب منين كل الشركاء اللي استجابوا لهم في الدنيا دول ولا لهم قيمة حينما ينادون من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم نداءات بتبقى صعبة في هذا اليوم وفي اللحظة دي بتلاقي ناس تصرخ في استجابات برضه النداءات دي ليها استجابات بس استجابات من نوع آخر استجابات لما يسمعوا هذه النداءات اللي بقول لكم عليها ويوم يناديهم فيقولوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون والآيات اللي زيها كتير بيردوا بيردوا نداء تاني بيقولوا إيه ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب نجب دعوتك ونتبع الرسل دلوقتي دلوقتي نجب طب ما انت عندك في الدنيا ممكن كنت تجيب في الدنيا ممكن كنت تستجيب زي ما ربنا قال على ناس الذين استجابوا لله ورسوله لكن انت للأسف أو كثير ممن لم يستجب طبعا أنا مش بوجه كلام لحد معين لأن أنا عارف إن في ناس بتستجيب لكن في ناس في يوم القيامة بدل ما يتقال لهم بقى كده ويقعدوا يجاوبوا الإجابات الصعبة دي لما يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا أين شركائي ولا النداءات دي فيقولوا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل لا في ناس اللي استجابت في الدنيا ربنا ليهم نداءات ثانية في الآخرة ربنا يقول لهم ويوم يدعوكم فتستجيبون بحمده تستجيبون بحمده يستجيب لله سبحانه وتعالى في فرق كبير جدا بين اللي يتقال له اخسأوا فيها ولا تكلمون وبين اللي يتقال له يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فرق بين اللي يقول أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا وبين من يقول ونودوا أن تلكم الجنة التي كنتم توعدون أنا الوقت بتاع الحلقة خلص وأنا خلصت كلامي هي دعوة للاستجابة لله عز وجل لنكون ممن استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينكم بينهم شرفت بكم في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى يكون الدكتور حازم معاكم يوم السبت القادم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ